بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم فإن ظن أنه علم فقد جهل ومع الجديد والمفيد في القلب وطب القلب وفسيولوجيا القلب ووظائف القلب في الصحة والمرض في السريان مع الشريان مع الدقات مع الصمامات مع الدعامات مع كل ما يخص القلب في الصحة والمرض يتجدد اللقاء ويتواصل نبض الحياة مع يوم جديد تشرق شمسه على المحروسة بالسعادة والأمن والأمان والسكينة والهناء إن شاء الله في ظلال الرحمة الوارفة التي تمتد ظلالها من المحيط إلى الخليج يتجدد لقاؤنا وحديثنا اليوم استكمال لحديث سبق عن القلب أسرار وإعجاز لكن في هذه الحلقة سنتناول الآيات من محكم كتابه عز وجل والأحاديث من صحيح كلامه وسنته صلى الله عليه وسلم والقرآن هو كون الله المقروء والكون هو كتاب الله المنظور ومع الكونين يتعانق العلم ويتعمق التفكير ويتعمق الإيمان بالله وإعجازه تبارك الله أحسن الخالقين تكلمنا عن القلب كثيرا لكن في هذه الحلقة سنتكلم عن الآيات التي أشارت إلى القلب وعن اختلاف المفسرين واختلافهم رحمة هل هو القلب المعنوي أم القلب العضوي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه عندما أقف أمام هذه الآية أتأمل إعجاز التركيب البلاغي واللفظي والعلمي نقف طويلا نتعمق كثيرا ونقول تبارك الله أحسن الخالقين المعروف أن الإنسان في التجويف بيكون قلب واحد كل إنسان له قلب واحد لكن هل ممكن يحصل في الحمل أن ينقسم القلب إلى قلبين ويولد الطفل بقلبين قد يحدث وقد رصدت بعض الحالات على مستوى العالم لكن هذه الحالات لم يمتد بها العمر ولم تعش إلى سن البلوغ يعني هي كانت أطفال بس لكن ما وصلتش البلوغ وماتت قبل سن البلوغ ولذلك قال تعالى ما جعل الله لرجل لم يقل لطفل لم يقل لامرأة لم يقل لإنسان مع أعماق هذه الآية مع أسرار الإعجاز فيها سيتجدد اللقاء وتواصل الحديث ولكن بعد فاصل قصير إن شاء الله
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي بالله ما ألهاك عنها أشغلت بالفاني الأقل ما في انشغالك أي عذر من ذا يعيش بغير شغلي لو أنت لبيت المنادي هل كانت الدنيا تولي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي
موعد صلاة الظهر موعد صلاة الظهر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته كما بلغ عن ربه وأحسن التبليغ وآتانا بالكتاب المعجز الذي نتأمل في آياته فنتأمل أسرار الإعجاز ولم يكن القرآن عند تنزيله كتاب علم ولكنه قصد به من بعض اللمحات الإيمانية والإشراقية والعلمية الإشارة إلى مصدره الأعلى من لدن الله عز وجل فعندما يقول وما جعلنا لرجل من قلبين في جوفه لما تتأمل هذه الآية لماذا قال رجل لم يقل لإنسان لم يقل لشخص لم يقل لامرأة لأنه قد يولد الطفل وله قلبان كمرض خلقي أنا ما بحبش أقول عيب خلقي لأن في بعض الناس بتقول إيه يولد بعيب خلقي في القلب وأنا أقول أن خلقة الله عز وجل وتبارك وتعالى وهو أحسن الخالقين لا تعاب أبدا لكن نقول هناك مرض خلقي هناك مرض وراثي فقد يولد الطفل وله قلبان لكن هذه الحالات النادرة التي لم تبلغ على مستوى العالم أكثر من سبع حالات يعني في سبع حالات على مستوى العالم أطفال اتولدوا لهم قلبين هؤلاء الأطفال لم يتسنى لهم أن هم يعيشوا ويكملوا ماتوا قبل سن البلوغ وبالتالي لم يصل إلى مرحلة الرجولة فعندما يقول وما جعل الله لرجل يقصد لرجل أنه لو قال لطفل هيتقال له طيب ما أنت في أطفال بتتولد لها قلبين فيبقى كده فيه آه، شك ويبقى فيه ضعف في الصياغة ويبقى فيه قلق في آه، النص القرآني الذي آه، بريء هو من النقص بريء من الخلق بريء من التردد بريء من الشك والظن وسوء التأويل عندما يقول ما جعل الله للرجل لم يقل لطفل لم يقل لامرأة لماذا لم يقل لامرأة أو لشخص أو لإنسان لأن المرأة وهي حامل يكون في جوفها قلبان قلبها وقلب الطفل فلو قال ما جعل الله لإنسان قلت له طب ما المرأة في وقت من أوقاتها في بعض المراحل البيولوجية وهي حامل بيبقى في جوفها قلبان قلب الطفل الجنين الذي في بطنها وقلبها هي شخصيا وبالتالي تكون هناك أيضا آه، يعني عدم دقة في الصياغة ف- فأتى النص في منتهى الدقة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه أي أنه لا يوجد رجل على مستوى العالم تعدى مرحلة البلوغ والنضج الفسيولوجي والبيولوجي ويوجد في تجويفه قلبان ده نص معجز بكل المعاني عندما نأتي أيضا إلى الأحاديث التي ذكرت القلب والفؤاد يعني الفؤاد يعني يمكن في لسان العرب وفي اللغة هناك بعض الاختلاف في التأويل يعني فضيلة الشيخ شراوي رحمه الله كان يرى أن الفؤاد هو تجويف الصدر وأن هذا الفؤاد عندما قال تعالى فأصبح فؤاد أم موسى فارغا قال إن تجويف الصدر أصبح فارغا فأصبح القلب عرضة للتقلب وعرضة للاضطرابات لكن أنا أرى أن الفؤاد هو لب القلب أو سويداء القلب أو قلب القلب أو الجزء العاقل من القلب يعني احنا بعد ما توصلنا أخيرا إلى أن هناك جزءا كبيرا من القلب مختص بالتفكير والتعمق والإحساس والمشاعر ده الجزء العصبي أو المخ الطرفي من القلب إذا الفؤاد هو قلب القلب الاتصالات جت بدري جدا وأنا كنت دايما أوصي المخرج أقول له استنى شوية نتناول بعض نصوص الموضوع بالتفسير وإشراقات الإعجازية لكن نتلقى أول اتصال وبعد كده نستأنف الحديث بتاعنا أيوة أحمد أحمد السلام عليكم وعليكم السلام دكتورنا العزيز ازي حضرتك ازيك يا أحمد صديق البرنامج الدائم بخير والله أهلا يا أحمد لو اتكرمت يا دكتور كنت محتاج من حضرتك توضيح امر في ظاهره يا دكتور بقت منتشره جدا عمليه النهجان عند نهجان.
الناس كلها او سن كبير او سن صغير آه طبعا ممكن يكشف ما يتبادل في اي مرض او اي حاجه خالص آه.
نهجان طلوع سلم من اقل مجهود في من نهجان أقل مجهود اه ده بقى منتشر عند كتير يعني مثلا آه.
بعض الاقارب سن كبير او سن صغير هذا الامر منتشر فاريد من حضرتك بس توضيح موضوع النهجان ماشي شكر ده جدا لحضرتك.
سؤال مهم جدا شكرا يا أحمد شكرا أحمد دايما بيتحفنا بالأسئلة الجميلة طبعا أنا برضه هرد على سؤال أحمد وبعد كده نرجع لموضوع الحلقة النهجان أو كرشة النفس أو تقل النفس ده ممكن يبقى حاجة فسيولوجية يعني حاجة طبيعية مش مرضية نتيجة نقص الفتس أو الكفاءة أو اللياقة البدنية يعني مثلا أنا لو واحد طبيعة ح- حياتي خاملة وادعة راكدة مفيش حركة مفيش نشاط آه، عضلي مفيش ممارسة للرياضة مفيش مشي كل يوم بنزل في الاسانسير بطلع في الاسانسير بنزل اخد العربيه من البيت للشغل وبرجع في العربيه وطول النهار قاعد على المكتب قدام الشاشات قدام اللابتوب قدام الكمبيوتر بالتالي هيبقى مجهودي ضعيف جدا يعني لو همشي حركتين هنهج في الحاله دي هيبقى ده نقص في اللياقه البدنيه ونقص اللياقه البدنيه وعدم الحركه قد يؤدي بعد ذلك الى مرض يعني ممكن هذا آه، آه، الخمول وهذا الخمود وهذا الركود قد يتطور الى حاله مرضيه ودايما انا بنصح في للوقايه من امراض القلب بالحركه ويمكن دي من الحاجات الاعجازيه الذي التي سنتناولها في هذه الحلقه اللي هو القران حض على الحركه يعني حض على الحركه وقال امشوا في الارض امشوا في مناكبها سيروا في الارض والدين يحض على الحركه بكل المعاني والمصطفى صلى الله عليه وسلم كان دائم التوصية بكثرة الخطى تمشي إلى المساجد وكان يمشي صلى الله عليه وسلم كأنه يتحدر في صبب زي الصخرة المندفعة وكان يتعب من حوله أو من وراءه كان دايما من قوة المشي كان يمشي كأنه يمشي مشي الهرولة وده اللي هو موصوف بالظبط في الوقايه من امراض القلب يعني لما تشوف الكتب الاوروبيه والامريكيه اللي بيتكلموا عن التوصيل للوقايه من امراض القلب وتقليل النهجان والوقايه من النهجان بيتكلم على ال brisk walking المشي الذي يغذ في السير الذي يهرول في السير مش المشي اللي هو المتباطئ المتماوت الواهن الضعيف اللي هو بيتمشى لا مش عايزين بيتمشى دي عايزين مشي تركيز في المشي على ارض منبسطه تستحسن ان تكون ارض منبسطه يعني مش عايزه يطلع حته عاليه وينزل كوبري ويطلع كوبري لا انا عايزه يمشي على ارض منبسطه ويستحسن ان يكون في الهواء الطلق لو لم يتسنى له الهواء الطلق في مثلا حديقه او شارع خالي او مكان مفتوح ممكن ان يكون في البلكونه او داخل البيت رايح جاي كده يعد الخطوات يمشي من نص ساعه الى 45 دقيقه تصل بعد فتره الى ساعه كاملة يوميا لمدة خمسة أيام في الأسبوع دي وقاية جميلة جدا من أمراض القلب وزي ما قلت لحضراتكم ديننا يحض على الحركة بكل المعاني ولذلك كانت الصلاة الحركة جزء ر- رئيسي فيها قيام ركوع سجود فيها حركة والعبادة الرئيسية العبادة الجوهرية التي أوصى بها آه، المولى عز وجل البشر اللي هو الحج حج البيت فحج البيت جزء مهم فيه الحركة الطواف حول الكعبة يدور كما تدور الأفلاك حول الشمس ثم السعي بين الصفا والمروة كما سعت هاجر السعي وهو مشي فيه جزء من الهرولة فالحركة مهمة جدا وهي وقائية لأمراض القلب لكن نيجي على النهجان اللي أحمد بيسأل عنه اللي هو النهجان المرضي النهجان المرضي ممكن يبدأ مع ضغط الدم المرتفع يعني ممكن واحد يبقى مثلا الضغط بتاعه بدأ يعلى ومش متظبط يبدأ يحصل زي نوع من بنسميها بالإنجليزي والمصطلح العلمي diastolic dysfunction زي ما قلت قبل كده القلب له وظيفتان وظيفة انقباضية يعني بيعمل كده زي ما بسقف كده كده فيضخ الدم وبعد كده بيتنفخ كده زي البالونة اللي بحب انفخها فيسحب الدم تاني عشان يضخ تاني من جديد عملية الامتلاء دي لو هي مش بالمرونة الكافية مثلا لو عندك بالونة جدارها تخين وعايز تنفخ فيها تبص تلاقي في صعوبة في نفخها فده مهم جدا يكون فيه مرونة في جدار القلب في بعض الناس مع ارتفاع ضغط الدم مع السن مع قصور الشرايين التاجي مع تصلب الشرايين يبدأ العضلة نفسها بتفقد المرونة تبقى زي البالونة اللي هي جدارها تخين تقعد تبذل مجهودا كبيرا جدا عشان تنفخها فتبص تلاقي الدم جاي له وفي صعوبة جدا في امتلائه بالدم بنسميه diastolic dysfunction أو اضطراب القلب في حالة ال diastole أو حالة الانبساط أو هبوط القلب الانبساطي هبوط القلب الانبساطي ده ممكن يعمل نهجان وتروح للدكتور يقول لك لا القلب ما فيهوش حاجة كبيرة ما فيش تمدد ما فيش ضعف ما فيش وهن ما فيش ترهل وهذا المصطلح مصطلح حديث ما كانش معروف قبل كده يمكن ظهر في نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات حكاية ال diastolic dysfunction وبقينا بنقسم هبوط القلب إلى نوعين النوع اللي هو في الانقباض والنوع اللي هو في الانبساط نوع الانبساط ده ممكن تكون العضلة بالمقاسات بالموجات الصوتية سليمة جدا لكن الإنسان بينهج أيضا لما بيحصل في بعض الحالات قصور في الشريان التاجي الذبحة ما بتجيش زي الكتاب يعني ما بيجيش الألم الذي هو طعنة في الصدر يقول لي عندي طعنة في صدري حاجة قاعد على صدري ممكن تيجي على هيئة نهجان في مراحل هبوط القلب الانقباضية بقى النهجان بيجي الأول مع المجهود الزيادة يقول يا دكتور أنا كنت بطلع الدور الخامس عادي جدا دلوقتي من الدور الثالث نهجان شديد لازم أريح على بسطة السلم أحط قرص تحت اللسان في المراحل المتقدمة لا يا دكتور ده حتى المجهود داخل البيت أنا مش قادر أقوم من السرير أقول له ريح والتزم بالفراش وابدأ كثف الأدوية وقلل الملح والمخللات وخد الأدوية الموسعة للشرايين التاجية وخد الأدوية اللي بتنزل الكوليسترول والأدوية اللي بتقوي عضلة القلب لغاية ما الحالة بتاعتك تستقر بعد كده نعمل فحوصات وأبحاث ونقيس كفاءة عضلة القلب ونشوف المراحل بتاعتها وصلت لإيه في المراحل المتقدمة جدا ممكن يعني يكون النهجان هو نايم يعني يقول لي ده أنا بصحى بالليل على نهجان ده أنا بحس إن في مية في صدري بنسميها الأديمة الرئوية أو الارتشاح الرئوي دي مرحلة متقدمة من هبوط القلب وقد أشار إليها القرآن في نص معجز عندما قال بلغت القلوب الحناجر يعني مرحلة هبوط القلب المتقدمة بيكون القلب الواحد بيحس ان القلب بتاعه هنا مخنوق هنا قلبه في الحنجرة والصوت مسموع النهجان وكرشة النفس بابلينج عارفين الصوت مثلا اللي هو آه ودي عادة سيئة بس احنا بنشبه بيها اللي هي الشيشة مثلا صوت الكركرة بتاعتها تلاقي كده صوت النفس بتاعه زي واحد مثلا بيدخن شيشة لأن الماء يختلط بالهواء نتيجة الاحتقان الزيادة في القلب اتصال جديد حسن
الو السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا دكتور اهلا ازيك يا ابو علي
والله يا دكتور انا بعاني الله يخليك يا دكتور الله يصلح حالك عندك كام سنه دلوقتي كام سنه انا عندي 31 سنه 31 سنه 31 يا فندم ايوه
والله يا ممكن دكتور توطي أنا اللي بص يا دلوقتي حسن حضرتك وطي أنا وطي التلفزيون بحس- واسمعني من التليفون احسن عشان صدى الصوت وتعرف تتجاوب معايا
خلاص ماشي ايوه اتفضل
والله يا دكتور انا بحس بحضرتك بحس آه، يعني بضربات قلبي بمره تسرع ومره تبطئ ورحت لدكتور انا قال لي قال لي اعمل لي رسم قلب المجهود عملت له رسم قلب المجهود اه وقال لي تمام مش في اي حاجه 93% قلبك سليم تمام لكن مازال آه، اللي هو اضطراب ضربات القلب التسارع والتباطؤ
اه هي يعني يا فندم اه ممكن يعني انا ابقى قاعد كده تمام 100 100 مش في اي مشاكل واحس بمره كده يعني فزعه كده في قلبي او او نغزه في قلبي بتيجي واحدة- وبعد كده برجع تاني يا فندم تمام 100 100 طيب خليك معايا بتيجي واحده بس كده ولا ضربات سريعه ورا بعضها
لا هي بتيجي مره واحده مره واحده متكرره على مدار اليوم
اه آه، انت الوزن بتاعك كام آه، يعني حضرتك آه، يعني ممكن تجي لي بالليل الوزن بتاعك كام الوزن وزنك أنا زايد وزني شو- حوالي آه، يعني من آه، يعني يعني آه، 84 أربعة- 84 كيلو وبالنسبه للطول زايد ولا مش زايد
والله والله انا لا يا فندم انا يعني لا طويل قوي ولا قصير قوي طيب آه، الضغط اخباره ايه
الضغط حضرتك مرة يبقى يعني 90 على 60 مرة يبقى 130 على على 80 مرة يبقى 120 على 80 طالع نازل برضه طيب السكر اخباره ايه لا السكر انا ما قستش السكر والله حد في العيله عنده سكر والد والده حد من اخواتك لا لا لا, الكبار؟
لا الوالد ولا الوالدة كان عندهم سكر مدخن
مدخن يا فندم كام سيجاره في اليوم ولا شيشه
انا بشرب يعني ال- ال- العلبة على يومين علبة السجاير على يومين 10 سجاير في اليوم زائد شيشه ولا مفيش شيشه لا ما فيش شيشة يا فندم بقالك كام سنه بتدخن 10 سجاير 10 لا سنين ده 10 سجاير ديت آه، من اللهم صل على النبي يعني من من شهرين ثلاثة بدخن اللي هم ال 10 سجاير لكن انا بدخن من زمان يعني اه من امتى بدات التدخين من سن كام
يعني من من من سن 19 سنة او 18 سنة اه يعني بقالك حوالي مثلا 13 سنه بتدخن اه يا فندم طيب اتفضل يا حسن وانا هشرح لك الحاله بتاعتك بالنسبه لحسن هو بيشتكي من آه، ضربات القلب بتسرع وبتبطأ الضغط بيطلع وينزل واضح ان في جزء عصبي كبير جدا فيه يعني احنا الضغط العصبي ده اللي بنسميه اللي هو الضغط اللي هو طالع نازل وبرضه آه، القلب العصبي اللي هو ضربات القلب سريعه بطيئه اول حاجه ان انا بوصيه بالوصيه اللي هي ايه لا تغضب يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم لخص الوقاية من أمراض القلب في كلمة واحدة عندما قال لا تغضب أتاه أحد الصحابة يسأله عن وصية تنفعه في دينه ودنياه لا يسأل عنه أحدا بعدها الصحابة تخيلوا بقى أنه هو يقول له بقى في الحلال والحرام والاستقامة والصلاة والقيام والصيام لكن قال له لا تغضب وعندما قال له زدني قال له لا تغضب قالها ثلاث مرات هو طبعا المصطفى صلى الله عليه وسلم أوتي البصيرة فاقبة يعني يمكن هو لقى أن هذا الشخص الطبيعة بتاعته عصبية من داخله وعندما يغضب بيأتي بالمفاسد والشرور الأخلاقية لكنها أيضا نصيحة طبية فسيولوجية جامعة لطب القلب يعني هتلاقي الناس عندها الضغط العصبي أول ما يتنرفز أول ما يتضايق ضغطه يوصل 150 160 برضه تبص تلاقي ضربات قلبه سريعه وصلت 150 و160 يهدى تهدى تقيس الضغط تلاقي عالي تقيسه تلاقيه واطي القولون العصبي تلاقي بطنه على طول ياكل اي حاجه بطنه مش مظبوطه فالجهاز العصبي السمبثاوي والباراسمبثاوي وتالفه مع القلب واتساقه مع نمط القلب ونمط الجسم مهم جدا الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله القلب المطمئن الهادئ الوادع الذي ليس يوجد فيه تشنج ولا ارتباك عصبي ولا توتر ده بيكون قلب سليم أيضا عضويا يبقى أول حاجة يهدي من الحالة النفسية والعصبية بتاعته وعشان نسجل بالظبط ضربات القلب السريعة يمكن أنا قلت قبل كده وأعيد وأكرر إن إحنا أحيانا بنحتاج نعمل اللي هو رسم القلب المستمر اللي هو جهاز الهولتر ده جهاز قد الموبايل آه، بيتوصل على صدرك وبتروح بيه بيقعد يرسم يومين وثلاثة آه، ضربات القلب ونبض القلب ويراقب القلب يعني جاسوس صغير كده في الحركة في السكون في اليقظة في النوم بيسجل كل نشاطات القلب ومن خلالها بنقدر نحدد إذا كان آه، هذا التسارع ده تسارع فسيولوجي طبيعي ولا تسارع مرضي باثولوجي آه، يستدعي التدخل بالأدوية وأحيانا بنلجأ إلى عمليات استئصال البؤرة الكهربية زيادة لو ظهرت بموجات الراديو وده علم حديث متطور موجود في مصر وعلى قدم المساواة مع بلاد العالم المتحضر ايضا بيهمنا انك تعمل نشاط الغده الدرقيه لان في بعض الناس بيكون عندهم اضطراب في الغده الدرقيه والغده الدرقيه بتعمل آه، على التزامن مع الجهاز العصبي المركزي وهرمونات الغده الدرقيه الثيروكسين آه، ده مهم جدا في تحديد آه، سرعه ضربات القلب والناس اللي عندها آه، مستوى هذا الهرمون بيقل بيحصل تباطؤ في نبض القلب آه، اللي بيزيد بيحصل تسارع في نبض القلب ايضا آه، انخفاض ال- آه، هذا الهرمون يؤدي الى زياده الكوليسترول ممكن يؤدي الى تصلب الشرايين المبكر في بعض الحالات اتصال جديد امه الله
الو السلام عليكم عليكم السلام آه، دكتور انا لما استخدم التليفون لفتره طويله آه، في نغزات تجيني قويه بالصدر الشمال الموبايل ايوه اه بتستخدميه آه، الناحيه تجيني نبضات الشمال قوية.
انت بتمسكيه بالدراع الشمال دايما ولا باليمين مرات شمال مرات يمين اه مرات شمال ومرات يمين بتحس إيه، بنبض بتحس.
القلب بدا- بيتلخبط مع التليفون
اي ايوه وتجيني نغزات قويه بتيجي نغزات قويه بتستمر قد ايه أيوة. لا تطول ممكن اليوم كله طيب ما نحاول نقلل من استخدام التليفون ده شويه يعني او حتى استخدام الوايرلس بحيث يبقى بعيد عنك اللي هو ال- الجهاز ال- ال- الموجات او ال- الكهرومغناطيسيه عموما السؤال بتاعك مهم وفتح موضوع وانا احب هتكلم فيه تاثير المجالات المغناطيسيه على القلب الحقيقه دي من الحاجات اللي العلماء اختلفوا فيها آه، ناس تقول ان هو آه، الموجات الكهرومغناطيسيه دي بتؤثر على نشاط القلب الكهربي وعلى سريان الشريان التاجي آه، لكن الحقيقه آه، لم تثبت آه، ابحاث آه، محايده او كبيره او ابحاث علميه اجريت على نطاق واسع التاثير العكسي للمحمول على ضربات القلب او على نشاط القلب الكهربي او على الشريان التاجي يعني المجال الكهرومغناطيسي بتاع اجهزه المحمول وخاصه الاجهزه الحديثه فيها يعني وقايه شديده جدا وبعيده عن التأثير على المحمول ويمكن احنا عملنا في معهد القلب دراسة على بحث على تأثير آه، المحمول على الناس اللي مركبة جهاز منظم كهربي على القلب لقينا التأثير طفيف جدا يعني احنا كنا بنجيب المحمول نفسه وهو شغال ونحطه على الجهاز ال pacemaker البطارية الصناعية اللي احنا حاطينها وكنا بنقيس بعض المقاسات لقينا التأثيرات طفيفة جدا لا تكاد تذكر لكن معاكي حق ممكن يعمل نبضة كده زيادة يعني ذلك أنا أوصي بالاعتدال يعني حتى في المحمول آه، زي بقية حاجات الد- الدنيا كلها آه، كان يوصي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمواسطة والمقاربة والاعتدال والسددوا وقاربوا التسديد والاقتراب والوسطية في كل شيء في استخ- استخدام المحمول في استخدام اللابتوب في استخدام الكمبيوتر في التعرض للمجالات المغناطيسية في نقطة تانية بقى يعني عرض جانبي للمحمول اللي هو عدم الحركة يعني المحمول احنا زمان كنت مثلا تليفون البيت تبدأ تتحرك تروح تجيبه بعد شوية اتعملت التليفونات اللاسلكية يبقى مرمي التليفون اللاسلكي جنبك ما بتتحركش وبعد شوية بقى المحمول دلوقتي وال wireless و... فما عادش فيه حركة فالمحمول طبعا بيقلل من الحركة فبيخلي فيه آه، يعني نوع من آه، القابلية لأمراض القلب فجهاز المحمول في حد ذاته والمجالات المغناطيسية زي أفران الميكروويف اللي موجودة وحتى أجهزة الرنين المغناطيسي لم يثبت بالدليل العلمي القاطع ان لها تاثير سلبي على القلب او نشاط القلب الكهربي لكن مع المدى الطويل ومع الاستخدام الافراط في استخدامها قد تؤدي الى بعض الخلل اذا استخدمناها فتره طويله ان هي الابحاث كلها اجريت على مده قصيره اللي هي مده المكالمه لكن عشان انا مثلا اقعد اتكلم في المحمول ساعتين ثلاثه ما اكيد هيحصل نوع من اللخبطه نتيجه تعرض للمجالات المغناطيسيه ويمكن هذه ال- الاجهزه الحديثه يمكن تاثيراتها الجانبيه تظهر على المدى البعيد لكن ليس في الوقت الحالي يعني مثلا من الحاجات اللي هي ثبتت ان المحمول قد يؤثر على الخصوبة بالنسبة للرجالة استخدام المحمول الزايد ممكن بيقلل نشاط وحركة الحيوانات المنوية دي بعض الأبحاث بينت ذلك لكن زي ما قلت لحضراتكم يمكن لازم تتخذ في السياق بتاعها ان هو دايما برضو الشخص اللي هو دايما قاعد يتحدث في الموبايل ده شخص قليل الحركة بيبقى عرضة للأعراض الجانبية الأخرى من آه، زيادة الوزن والكوليسترول والسكر والأمراض التي تؤدي إلى آه، ضعف الأوعية الدموية أو قصور الأوعية الدموية التي تؤدي في النهاية إلى اختلال كهرباء القلب أو اختلال الوظيفة آه، بتاعة الحيوانات المنوية اتصال جديد سارة ايوه السلام عليكم عليكم السلام أهلا يا ازي سارة حضرتك يا دكتور اتفضلي كل سنه وحضرتك طيب وجزاك الله خيرا وأنت بالصحة والسلامة إيه والله يا دكتور حضرتك انا يعني هقول لحضرتك على حالتي باختصار بس انا صراحه لفيت كتير ومش عارفه اعمل ايه في المشكله أنت اللي عندك كام سنة يا سارة؟
إيه 28 28 سنة ايوه أيوة، أنا إيه بقى حضرتك، الحالة بتاعتك؟
آه، آه، عندي عندي اختلال في كر- آه، اختلال في كهربائيه القلب اختلال في كهرباء القلب ايوه انا حضرتك اتشخصت عملت EPS اه وقالوا ان انا محتاجه ان انا يعملوا لي كي ال SA node بعد حضرتك الفحوصات كلها غده درقيه والحاجات دي كلها عملتها وما طلعش عندي ال SA حاجه node نفسها نعم ال SA node ايوه نفسها حضرتك ال SA node اللي هي العقده الاذينيه اه صعب قوي آه، فحضرتك عملت كي من آه، من 8 سنين تقريبا آه.
وحده الحالات الحرجه اه آه، وبعد ما عملوا لي الكي قالوا ان ال- ما قدروش يوصلوا للمكان اللي طالعه منه ال- البؤرة الكهربائيه آه.
لان هم نشروا على الاماكن الصحيحه اه آه، فدلوقتي حضرتك مشوني على ال Procoralan اه سبعة ونص فبعد كده حضرتك بسنتين ثلاثة جالي ارتفاع في ضغط الدم اه فهم قالوا ان اختلال كهربية القلب هو اللي جاب لي ارتفاع الضغط نظرا لاني عملت حاجات كتير فطلع الضغط عندي اولي آه.
من النوع الاولي مم.
إيه، فحضرتك مشوني على ال Co-Dilatrol ومجموعة مثبطات بيتا ال beta blocker ده انت اللي هي صغيرة جدا على كل الأدوية دي ايوه اللي هي ال Alkapress اه إيه، فدلوقتي يا دكتور حضرتك برضو ضربات القلب بتيجي برضو النوبة بتيجي سريعة جدا بلاقي نفسي ان انا زرقيت عضلة القلب اتأثرت ولا لا؟ عملت نعم.
موجات صوتية عضلة القلب البطين لا، الأيسر حضرتك عملت ال- الايكو طلع كويس ما فيش حاجة الحمد لله العضلة ما اتأثرتش آه، طلع تقريبا آه، آه، مت- اعتقد آه، اكتر من 60 بتوصل كام النبضات اللي اه بتجيلك؟
النبضات ال- النبضات حضرتك انا ع- كنت عملت هولتر آه، طلع النبضات بتوصل ل 190 آه.
و180 في الارقام دي بصي يا سارة انا هقول لك على رايي بقى بالنسبه للحاله دي طب انا هقول لحضرتك يا دكتور نعم.
معلش اتفضل.
حاجه بس اخيرا وهقفل مع حضرتك آه.
دلوقتي حضرتك انا لما باخد الالكابريس والحاجات دي بالليل بلاقي عندي ان انا عندي رجفان عندي خفقان قلبي بيرتعش من آه.
جوه آه، وعندي ضيق تنفس ومانيش عارفه حضرتك آه، ده من اخت... من اخت... من اختلاق كهربيه القلب هو اللي بدا يعمل دلوقتي الرجفان والخفقان و...
آه.
والارتعاش في قلبي ولا ده حضرتك آه، من ال- الدواء ده هو اللي مأثر عليا وانا مش عارفه اعمل ايه ربنا يجازيك خير يا رب لان إن شاء انا الله.
لفيت كتير وعرضت حالتي على يخليك.
دكاتره كتير وخدت ادويه كتير ومانيش عارفه اللي عندي الان آه، اعمل ايه حضرتك في المشكله دي فارجو ان ماشي.
حضرتك ربنا يكرمك يا رب ماشي، اتفضل.
توجهني حضرتك لل- للحاجه اللي انا اعملها وجزاك الله خيرا ربنا يخليك طيب بص بالنسبه لحاله ساره اتفضلي يا ساره هي طبعا واضح عندها نشاط كهربي زايد وبؤره نشيطه جدا قريبه من ال SA node ال SA node دي احنا اتكلمنا عنها قبل كده وقلنا دي من ايات الاعجاز الالهي في خلقه القلب يمكن المره اللي فاتت خصصنا لها جزء كبير جدا من الحلقه ال SA node دي اللي هي البطاريه بتاعه القلب احنا عارفين اي جهاز له نشاط كهربي بيكون فيه مصدر للطاقه زي بطاريه مزروعه فيه وحاسس ان القلب هو كل النشاط بتاعه كهربي عمليه الانقباض بتاعته دي في الاساس هي اشاره او شراره كهربيه بتطلع من البطاريه هي اللي بتنشط هذا الموتور وبعد كده ينقبض ومعدل انطلاق هذه الشراره او هذه الشحنه هو اللي بيحدد معدل نشاط القلب لذلك هذه البطاريه مزروعه في اعلى الاذين الايمن وهي زي ما انا قلت حجمها لا يتجاوز زي حبايه العدس كده الصغيره أو حباية القمح الصغيرة وهذه الحبة الصغيرة فيها شحنة كهربية تكفي الإنسان مدى الحياة حتى لو عاش فوق المائة عام وهذه الشحنة تعمل على مدار الساعة 100 ألف نبضة في اليوم لو الإنسان عاش مثلا 70 سنة ممكن يكون ضخ أكتر من 2 مليار دورة يعني 2 ألف مليون ودي بالمقارنة بالبطاريات الصناعية التي من صنع البشر اللي هي القاصرة العاجزة لو بتحط بطارية قد كده في الموبايل لو اتكلمت ساعتين عايز توصلها على الشاحن لابتوب يبقى فيه البطارية قد كده لو استخدمت ساعتين ثلاثة عايز تحطه في الشاحن بينما البطارية الإلهية تعمل على مدار الساعة في اليقظة في النوم في الحركة في السكون لا تتوقف لا يسمح للقلب بالراحة ولو لثانية واحدة ولا تنفذ هذه الشحنة ما دام الإنسان عايش سارة أنت في الغالب هتحتاجي كي بس المرة دي مش لل SA node لا هننزل عند ال AV node ويمكن نحتاج نعمل لك زرع لجهاز منظم كهربي صناعي عشان ترتاح من الضربات السريعة واحنا اللي هنحكم معدل هذا المنظم ممكن نخليه 70 80 عشان ترتاحي من النبضات السريعة اللي هي 180 190 وممكن نتناول الحالة بتاعتك بالتفصيل ولكن بعد فاصل قصير ان شاء الله تابعينا بعد الفاصل هستأنف شرح الحالة بتاعتك بالتفصيل ان شاء الله
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على بيت كنوز انا والله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
قناة الرحمة الغرام نور على
حقا هي قناة الرحمة الغراء وفي ظلالها الوارفة يتجدد اللقاء ومع نبض الحياة ويمكن كان في حالة متعلقة بنبض الحياة بنبض القلب حالة سارة قبل الاتصال قبل الفاصل وكانت بتتكلم عن ان نبضات قلبها سريعة جدا وبتوصل أكتر من 190 وإن هي جربت كل الأدوية الحديثة والقديمة بكل أنواعها وعملت عملية كي لمكان قريب من البؤرة الكهربائية النشيطة وبرضه لم يتوصل آه، موضوع الكي إلى نتيجة ناجعة وعلاج فعال لضربات القلب وما زال القلب متسارعا وما زالت بتحس خفقان وأحيان كثيرة جدا بتحس إن قلبها خلاص هيطلع من مكانه من كتر التعب والإجهاد آه، لكن الحمد لله الجزء الكويس في كلامها إن عضلة القلب ما زالت آه، بحالها وما زالت وظيفة القلب الانقباضية جيدة وما زال البطين الأيسر ينقبض بكفاءة وانا آه، بنصحها اولا ان هي تعيد تاني تقييم حاله البطين الايسر لان الضربات السريعه المتكرره دي ممكن تعمل اجهاد فعلا لعضله البطين الايسر يمكن احنا قلقنا الاكبر وانزعاجنا الاشد في حالات ضربات القلب المتسارعه على عضله البطين الايسر لان هو الضربات الكتير بتعمل نوع من الاجهاد واستهلاك لطاقه ميتوكوندريا مخازن الطاقه ال ATP مخازن الطاقه اللي موجوده في عضله القلب وخاصه البطين الايسر المضخه الرئيسيه المضخه الاهم في جسم الانسان بتبدا تتاثر بالتسارع يعني تخيل مثلا موتور انت بتاع عربيه المفروض ان انت بتسرعه للثالث والرابع لما بتجري لا انت بتسرع للثالث والرابع وانت واقف فبعد شويه ممكن يتلف ويحصل فيه خلل في هذا جسم هذا الموتور ايضا التسارع بتاع نبض القلب الكثير بدون اجهاد وبدون حركه ده ممكن يؤدي في النهايه الى تمدد وضعف ووهن وترهل في عضله القلب وخاصه عضله البطين الايسر اللي انا قلت ان هي من الاهميه بمكان احنا في الحاله دي عندما تفشل العقاقير والادويه بنلجأ إلى عملية الكي هي جربت تكوي ال SA node اللي هي البطارية الرئيسية لا أنا هنزل بمستوى الكي إلى البطارية المفصلية أو اللي هي المحطة المفصلية احنا عندنا بطارية العليا اللي هي ال SA node دي البطارية الرئيسية ودي يمكن عشان هي مغروسة جوه داخل عضلة القلب ويمكن أنا اتكلمت في الإعجاز آه، في مرة سابقة عن حكمة غرس اللي هي ال SA node البطارية الرئيسية داخل القلب فبيبقى الوصول إليها من تجويف القلب بالكي صعب جدا لأنها معمولة بحماية خاصة احنا قلنا قبل كده ان من عظمة المولى عز وجل في الخلق ان هو الاعضاء المهمة الحيوية الحساسة اللي لها اهمية قيادية اللي هي مراكز القيادة العليا آه، والتحكم في جسم الانسان بيكون لها حماية ووقاية خاصة وتأمين خاص المخ مثلا له تأمين خاص له جمجمة غطاء صلب صلد يعني كأنه مثلا ايه حديد ده حماية خاصة لا يسمع له بالاقتراب ولا اللمس ده ده ما ينفعش المخ يتلمس ايضا القلب لانه له وظيفه حيويه ومهمه جدا برضه قفص صدري وعظم من الامام الضلوع ومن الخلف الضلوع ايضا والعمود الفقري فبرضه محطوط في قفص واغشيه آه، حيه واغشيه ناعمه كالسلوفان ومواد كده زي بتعمل تشحيم وترطيب عشان ما يحتكش بحاجه فالقلب له ايضا حمايه خاصه بينما البطن مثلا المعده والامعاء تلاقي البطن طريه ما فيش عظمه قدامها يمكن دي برضو لها ميزة عشان الانتفاخ والهضم والامتلاء الحجم بتاعها يزيد ويقل لكن أيضا عملية الخبطة بتاعة البطن بتبقى أقل آه، خطورة من خبطة الدماغ أو خبطة آه، القلب فلذلك الأعضاء القوية المهمة الحساسة اللي لها وظيفة قيادية بتكون محمية حماية خاصة فالبطارية لسه نود داخل القلب شوية فهيبقى الوصول إليها صعب احنا ممكن ننزل بمستوى الكي للبطارية الثانوية ودي برضو هنقدر عن طريقها نتحكم في عدد ضربات القلب السريعة لكن هنستعيد عن البطارية الرئيسية بزرع اللي هو المنظم الخارجي الصناعي بتاعنا البشري ودي بطارية صغيرة هتتحط نظبطها على معدل 70 80 بحيث ال 190 دي مش هتشوفيها تاني بإذن الله اتصال جديد سمية الأخت سمية
السلام عليكم وعليكم السلام أهلا يا سمية ايوه السلام عليكم وعليكم السلام اتفضلي
ايوه يا دكتور انا من اسبوعين كده من اسبوعين كان ضربات القلب زادت
وصلت كام ضربات القلب زادت وصلت كام
وصلت 189 اه لا سريعة جدا أول مرة كانت تحصل لك
لا هي بتحصل لي من زمان بس بتحصل لي مع كل فتره كده كل فترة بتستمر قد إيه بقى
بتستمر آه، حوالي آه، ربع ساعه ربع ساعة بس الم- كتير المره الاخيره دي من اسبوعين آه، طولت يعني رحت ورحت المستشفى عملت رسم قلب آه، ساعة الحالة اه عملت رسم قلب ساعة الحالة آه.
ده 189 لا كده خلاص دي بورة شاذة كده بورة اه كهربية هدت، شاذة اه اداكي حقنة في الوريد ولا رجعت بالصدمة الكهربية لا هو ما هي رد- رجعت من حالتها الطبيعية رجعت من بعد نفسها.
حوالي ساعتين بقى ساعتين معلقش أدوية في الوريد وركب كانيولا وحط لا الحليب لا مم. ودي كانت تاني مرة تجيلك ولا آه هو بس اداني آه، نوع دواء كده كولدرول او اه هي كانت متلخبطة ولا منتظمة سريعة منتظمة ولا سريعة ملخبطة
لا سريعه سريعه منتظمه بس كنت خ- حاسه بخنقه ايوه ما انا ماشي بس, بس لكن خنقه في زوري كده و هي بتعمل خنقة شديدة وبتعمل بتحس ان قلبك هيفط من صدرك بتحس ان ايديك متلجة وضغطك واطي وايديا ونفسك ورجليا متلجين اه ونفسك رايح خالص وتحس انك هتروحي خالص آه، آه.
طيب كده انت في عندك بؤره كهربيه نشيطه في القلب ممكن تكون في الاذين ممكن تكون في ضفيره كهربيه فانت محتاجه ان احنا نراجع رسم القلب بتاعك عشان طب نحدد يا مكانها دكتور هو الدكتور طالب مني الدكتور طالب مني ايكو ماشي هتعملي موجات صوتيه عشان نشوف الصمامات والعضله وكده لكن الايكو ما بيبينش البؤره الكهربيه الايكو هيبين عضله القلب هيبين الصمامات هيبين آه، نشاط القلب لكن البؤره الكهربيه دي ظهرت خلاص في رسم القلب احنا بناء على هذه البؤره الكهربيه ممكن الاول نجرب الادويه لو اتحسنت واستجابت خلاص لو فضلت تيجي يبقى هنعمل لك الدراسه الكهروفسيولوجيه ونعمل كي للبؤره ديت لان هي ملهاش حل غير الكي يعني هي عشان تطلعيها وتعملي لها استئصال دائم الأدوية لا تستطيع أن تستأصل البورة الكهربية الشاذة أو الضربات السريعة لو كانت متكررة طب بهذا هي ايه الشكل لها علاقه يا دكتور نعم.
ايه لها ايه لها علاقه بال ايه لها علاقه بال... بالغده الدرقيه آه، الغدة الدرقية لو نشاطها زايد ممكن بتهيج البورة الكهربية فلو أنت عندك الغدة الدرقية لازم ناخد علاج يظبط الغدة الدرقية ولو اضطرينا نعمل جراحة لو اضطرينا نعمل جراحة لاستئصال الغدة ممكن نعمل جراحة لاستئصال الغدة لكن في ذات الوقت ممكن تعملي الغدة الدرقية وتستأصيل الغدة الدرقية وتاخدي أدوية ت- تثبط من النشاط المتزايد للغدة الدرقية وتبقى البؤرة الكهربية موجودة في القلب في هذه الحالة يبقى لازم نعمل عملية آه، الكي بموجات الراديو عشان نستأصل هذه البؤرة الكهربية يبقى احنا محتاجين نراجع نشاط الغدة الدرقية بالتحليل هرمونات الغدة اللي هي الثلاثة T3 T4 وال TSH وبناء عليهم بنحدد نشاط الغدة إذا كان متسارع بندي دواء مضاد آه، لنشاط الغدة يهبط منها شوية بنقيس الأملاح في الدم اللي هي ال electrolytes الصوديوم والبوتاسيوم وأحيانا المغنيسيوم لأن نقص البوتاسيوم والمغنيسيوم ممكن بيهيج نبضات القلب آه، بنبدأ نبتعد عن الأدوية اللي بتسرع نبض القلب أدوية البرد أدوية الإنفلونزا أدوية الزكام آه، الحاجات اللي بتتحقن في البنج الموضعي مع السنان الأدرينالين ده بيزود نبض القلب ايضا بعض المشروبات اللي احنا دايما بنشربها زي القهوه الشاي نسكافيه الكاكاو الحاجات اللي هي فيها كافيين لونها اسود مشروبات الغازيه اللي هي لونها اسود شوكولاته اللي هي برضو غامقه اللي فيها كافيين الحاجات دي كلها بتسرع آه، نبضات القلب لازم نقلل منها شويه لان دي بتهيج البؤره الكهربيه ايضا السهر الزياده والتوتر والقلق ممكن يزود نشاط الغده آه، الدرقيه وي- وايضا يزود نشاط البؤره الكهربيه يبقى احنا آه، التشخيص منقسم الى شقين تحاليل الموجات الصوتيه هتدينا مؤشر عن إيه، آه، نشاط عضله القلب والصمامات اذا كان في صمام في مشكله ولا لا لكن يبقى العلاج النهائي اذا لم تفلح العقاقير والادويه ان احنا نتجه الى عمليه كي آه، للبؤره الكهربيه الشاذه نرجع لموضوع حلقة النهاردة وإحنا بدأنا بالكلام عن القلب أسرار وإعجاز ولم نتناول غير آه، يعني فقرة واحدة يبدو إن إحنا هنقعد طول الحلقات نتناول كل مرة نقول لمحة كده وبعد كده بتنهال وتنهمر علينا آه، الاتصالات من كل صوب وحد طيب اتصال جديد أم أحمد أيوة أم أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا دكتور أهلا بحضرتك آه، معلش يا دكتور انا عندي تعب ضعف في القلب اديلي 8 سنين 8 سنين و... ايوه عندك إيه؟
و... ضعف ضعف عضلة القلب ضعف يعني أيوة.
كم في المية العضلة؟
يعني ممكن ممكن تزيد لفوق 80% ممكن ت- تتخفض خالص لتحت المية بحاجات آه، رهيبة يعني فرحت عند الدكتور فقال لي خسي انا وزني يعني مش تخين للدرجة يعني كام؟
ف يعني في حدود آه، 55 كده طب ما 55 دي ما فيش وزن اساسا طيب ما فيش ف- فانا قلت له ازاي يا دكتور فقال لي لازم كده عشان الدهون اللي على القلب اه فبقيت اتعالج عن- عنده عملت رسم قلب وكل حاجه فجيت آه، خدت العلاج بقيت اخد الحقنه اللي هي مفعول سريع اه لونها اصفر فارتحت عليها فبعد كده رحت بطلتها كانت عم تاخر لي الدوره اه فجيت بطلتها فتعبت منها زياده لحد ما ايه تعبت جامد ال- ال- النبضات ارتفعت جدا فبعد كده هواتي راح آه، رحت عند الدكتور عمل لي رسم قلب لقي زياده في ضربات القلب اه فاعطاني بيديني مقويات وبرده نفس الحقنه برده بس بس انا وزني نزل تاني الحقنه دي لامراض النساء مم؟
الحقنه دي لامراض النساء
لا لا لل- للقلب بس للقلب انا ما مش- ما كنتش اما اخد وسيله خالص انت كنت بتقولي بتاخدي حقنه عشان الحمل لا باخد حقنه اللي هي المفعول السريع عشان القلب عشان القلب اه ايوه فبعد كده مفيش هو كان حقنة سريعة بطلتها للقلب.
اتعب اه من خدتها م- آه، يعني اخدها اما اخدها على بص يا بنتي.
ام احمد بص عشان بس انا كده حاسس إن الحاله بتاعتك ما اتشخصتش من اساسه انت محتاجه تاني تروحي لمكان متخصص دكتور قلب متخصص هو- هو فعلا انا الدكتور قال لي ده انت عندك زياده في الكهرباء ما فيش حاجه اسمها زياده في الكهرباء لازم نحدد بالظبط نوعها هل هي من الاذين هل هي من البطين هل هي هتستجيب للادويه بس ولا لازم نعمل كي ولا تحتاج منظم كهربي كل حاله لها علاج بتاعها آه. ممكن ارتاح على ال- على العلاج شويه بس بعد كده هو لو طيب انا لان عملت الحاله مش متشخصه الحاله بتاعتك ارجح تاني يا ام احمد اسمعيني بس الحاله اتفضل.
بتاعتك محتاجه تتشخص بص المنهج العلمي والطريقه العلميه في التعامل مع الحالات ان انا ببدا واحد اتنين تلاته زي ما العلم الغربي والعلوم الحديثه بتمشي والعلوم آه الطبيعيه ان احنا بنبدا فالدكتور- داخلين على الحاله مش عارفين هي تشخيصها ايه اتفضل.
فاعمل لك فحص رسم القلب هنعمل لك بالموجات الصوتيه ونشوف فعلا هل في بؤره كهربيه شاذه مرضيه ونبدا ند- ن- نصف العقاقير والادويه واللي هي بتظبط نبض القلب لو ما ظبطتش بندخل في مرحله تانية بنحاول ندور على البؤره الكهربائيه دي نحاول نستأصلها لكن عمليه باخد حقنه سريعه وحقنه مقويه وحقنه بتاع آه، ده مش علاج آه، مظبوط بتاع حد آه، متخصص وتمنياتي ليك ان شاء الله آه، ما انا مع بالشفاء.
الدواء يا دكتور ساعات عمال كويسه انت آخد الحاله مش كذا كويس.
متشخصه الحاله بتاعتك مش متشخصه كلمه كلمه كهربه القلب دي في كتب قد كده عن كهربه القلب يعني حوالي 1000 نوع من كهربه القلب انا ما بقولها هنا بقولها بالتبسيط ب- زي عنوان كبير لكن تحت منها في 1000 نوع كل نوع ده له طريقه معينه بنعالجه بيها فلازم تروح لواحد متخصص في هذا المجال عشان يعرف النوع اللي عندك ده ده نوع يستجيب للادويه ولا لا واذا استجاب للادويه آه، خلاص نكتفي بيه ولا هنحتاج نعمل فحوصات تانية وهنحتاج استئصال بالقسطرة الكهروفسيولوجية ولا هنزرع منظم كهربي علم كبير جدا العالم كله بيشتغل فيه ومن أكثر علوم القلب تقدما كهرباء القلب يمكن أنا زرت مراكز كبيرة جدا في أوروبا وأمريكا وشفت هناك كمية الحالات وعددها والتقنيات الواسعة دلوقتي بيقدروا يظبطوا كهرباء القلب بالريموت كنترول يعني يعني في أحد المؤتمرات كنا في أمريكا وقدر الدكتور كارلو بابوني ده يعتبر من أقطاب كهرباء القلب في إيطاليا وفي العالم عمل عملية لكهرباء القلب على بعد 4000 ميل عبر الأطلنطي كنا قاعدين في المؤتمر في أمريكا والعيان نايم في ميلانو في إيطاليا في ال- معمل قسطرة القلب وعن طريق الأقمار الصناعية بجهاز بالريموت كنترول قدر يعمل له العملية ويحدد مكان البؤرة في خلال ساعة كاملة كان منتهي من العملية وعملية دقيقة جدا يعني بقى في أيضا علاج بالريموت وفي علاج بالروبوت بالإنسان الآلي يعني في تقدم كبير جدا في كهرباء القلب ما ينفعش تتقال فيه إشارة عابرة اتصال جديد أم سلمى أم سلمى الو السلام عليكم عليكم السلام سلمى ده اسم جميل جدا آه لو سمحت آه انا عندي آه، ارتجاع في الصمام النترالي ارتجاع عندي كام سنة الأول ايزابريل 10 عندي كام سنة 50 انت مش و- سامعاني خالص ورحت كتبت من حوالي سنه كده جاله واد في عمليه وكده وبعد كده تراجع عنا آه، ودلوقتي انا عايزه احمل وكده وخايفه ان انا احمل وكده انت عندك كام طفل عندي 33 آه، ده السن 33 كام طفل لا آه طفل واحد طفل واحد وكان سنة كام الحمل الأولاني؟
آه من حوالي سنه كان عندك حمل من حوالي سنة؟
اه يعني السنه يعني السنه اللي فاتت آه، ايوه هي سنه كنت برضعها ساعتها وقالوا لازم تصطمي عشان هتاخدي ايزابريل و... ولازيكتون 50 وكده الصمام ده تم اكتشافه قبل الحمل الأولاني ولا بعد الحمل؟
نعم
الصمام اللي فيه ارتجاع اكتشفتيه قبل الحمل ولا بعد الحمل؟
لا ده الصمام ده عندي آه، يعني من وانا صغير طيب يعني أنت حملتي وعندك آه، ارتجاع في حملت- الصمام حملت مره وكان عندي وحملت الثانيه آه الت- تاني مره بقى ات- بقى بالرضاعه يعني وانا برضع جاله الاجهاد بقى جامد على الجلب وكده آه، اوفتوميا رحت خدت علاج باخد علاج اهو من ساعه الفطم لحد دلوقتي سنه باخد علاج لازيكتون 50 وايزابريل 10 ودلوقتي عايزه احمل وانا صراحه خايفه يعني و- إذا بريل يعني.
10 نعم ضغطك بيعلى ولا إيه؟
نعم ضغطك بيعلى؟
امم ضغطك بيعلى؟
اه بيقلق بي... سواء بيقلق سواء بيقلق يعني مش مستقر بص يا مسلمة بس عشان الوقت بتاعك والوقت بتاعنا انت واضح الحاله بتاعتك برضو مش متشخصه ومش معروف ارتجاع الصمام ده هل نوعه نتيجه ارتخاء مرض خلقي ولا نتيجه روماتيزم في القلب وعضله القلب هل في تضخم في الاذين الايسر والبطين الايسر وهل في هبوط في القلب ولا لا فانت محتاجه برضو حد متخصص هاتي لي يا ريت الحاجات خدي نمرتي من كنترول وعد عليا نحاول نقيم الحاله بتاعتك ونشوف القلب يستحمل انك تعملي حمل تاني ولا لا واذا كان هيبقى في حمل هيبقى الولاده طبيعي ولا بالقيصريه الحاجات دي كلها لازم تتحدد قبل ما تفكري في الحمل لان وجود مرض في القلب ده من ضمن الحاجات اللي تخلينا نتردد ألف مره قبل ما نفكر في الحمل لان ممكن تحصل مشاكل كبيره ان شاء الله ربنا يحفظك وما يحصلش مشاكل. احنا فاضل لنا دقائق معدوده على انتهاء الحلقه النهارده ويمكن كان اتصال ام سلمى هو الاتصال الاخير ويعني اخيرا وليس اخيرا ان شاء الله برضو نلقي بعض اللمحات الإعجازية على بعض الآيات التي وردت في كتاب المولى عز وجل ويمكن أنا قلت في بداية الحلقة أن القرآن لم يقصد به أن يكون كتاب علم مثلا فيزيقية أو فيسيولوجية أو علم طبي ولكنه يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء ويتحدث عن الجبال وعن السحاب وعن الشمس وعن القمر وعن الأفلاك ويتحدث عن النمل وعن النحل ويتحدث عن القلب ويتحدث عن المراحل الجنينية المتكررة وتكلموا في علوم الشريعة والميراث و... والعبادات والعادات ولم يترك شيئا يفيد البشر في حياتهم وفي معادهم في الآخرة إلا وتناوله بالتحليل والتدقيق وبالإشارات العلمية الجميلة المعجزة التي لم تكن معلومة في مجتمع جاهلي أمي قليل الدراية بالعلم لم يكن عنده وسائل البحث الحديثة لا عنده ميكروسكوبات ولا تلسكوبات ولا عنده معامل دقيقة تحلل وتشرح الخلية وما بعد الخلية وعضيات الخلية وداخل الخلية البشرية حتى وصلنا إلى تفاصيل التفاصيل ومع ذلك تبقى الإشارات القرآنية معجزة ومن ضمنها على سبيل المثال اللي أنا هختم بيها الحلقة بتاعت النهاردة عندما تناول في قصة امرأة العزيز شغفها حباً المعروف ان القلب انا كنت لسه بقول عنده حمايه خاصه وموجود لانه عضو مهم ومحوري وعضو في مجلس اداره الجسم ان صح التشبيه فهو لازم يكون له تامين خاص التامين الخاص بتاع القلب القفص الصدري وداخل القفص الصدري بتوجد الرئتين والرئتين لها غشاء البلوري ده برضه غشاء من السلوفان برضه في ماده كده مرطبه تشحيم عشان يبقى فيه ليونه ومرونه في الحركه القلب نفسه بقى محطوط داخل كيس من السلوفان اللي هو ال pericardium أو غشاء التامور اللي العرب يسموه الشغاف الشغاف وهذا الشغاف عبارة عن زي كيس مقفول يعني هو سبحانه وتعالى لما أراد ان هو يغلف القلب ما حطش بقى طبقة بس واحدة كده من السلوفان لا هو جاب كيس كامل من السلوفان وملى هذا الكيس بالمادة الزيتية التشحيمية اللي هي موجودة داخل serous fluid مادة داخل هذا الكيس وحط القلب وضع القلب داخل هذا الكيس وطبقه كده واتعملت الطبقتين فبقت الطبقة الخارجية مزودة بالأعصاب وهي الأكثر إحساسا وتأثرا بالألم والحب والخوف لذلك أكثر جزء فيه أعصاب في القلب أعصاب الألم هو البريكارديوم أو التامور أو الشغاف لذلك قال تعالى شغفها حبا قبل ساعة من الآن الأسبوع القادم إن شاء الله إذا كان في العمر بقية يتجدد الحديث ويتواصل نبض الحياة في ظلال الرحمة الوارفة والسلام عليكم ورحمة الله